انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ممكن يكون في حاجات كتير اختلفت في حياتنا وكل يوم في جديد وده شيء مهم بس الأهم من إننا نشوف الجديد هو إننا نتمسك بأصولنا واللي اتربينا عليه عشان كده لازم نقرب من بعض نسمع ونفهم بعض عشان كده لازم سكتنا تبقى واحدة استنوني أنا حسن عجيلة برنامج سكتنا واحدة على تسعينات اف ام
سكتنا واحدة مع حسن عجيلة كل يوم اثنين الساعة 12 إلا ربع على تسعينات اف ام
أعزائي المستمعين مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان صباح الفل على حضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم سكتنا واحدة مع حسن عجيلة على تسعينات اف ام الحقيقة يوم النهاردة شكله شاق يوم درجة الحرارة تقريبا في الظل 150 وفي ال- في الشمس 100 في الظل أكتر من ال- من الشمس تقريبا ربنا يهون بقى على كل الناس اللي نازلة شغلها النهاردة و... ويعديها على خير طيب نخش في موضوع حلقتنا على طول النهاردة موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن ال lifestyle وليه lifestyle الناس اتغير في المجتمع وبقى فيه جانب تاني من ال lifestyle على السوشيال ميديا طيب السؤال بقى إلى أي مدى اتغير ال lifestyle بتاعنا وليه بقينا في شكل آه يعني آه، أو في شكل أو بآخر بنتعلق بشخصيات مزيفة جدا في المجتمع ده يعني آه، أنا شايف إن إحنا الأيام دي آه، بنتعلق بشخصيات مزيفة جدا والشخصيات دي مش شخ... يعني مش شرط تكون هي آه، الشخصيات اللي ينفع نتمسك بيها او ان احنا نكون شخصياتنا عليها يعني هنتكلم النهارده في حلقتنا عن المثاليه الزائفه وازاي الناس بقت بتتعلق بشريحه من المجتمع تكاد تكون وهميه الشريحه دي عايشين حياتهم على المثاليه الزائفه فالناس بقت بتتعلق بيها يعني طيب الحقيقه ان شكل الحياه اختلف تماما بعد وجود السوشيال ميديا نمط الحياه نفسه وسرعته اتغير السوشيال ميديا غيرت كتير جدا في الناس خلت الناس مش مركزة في حياتها أنا عارف إن هي بقت الوسيلة الأولى للتواصل في كل حاجة دلوقتي ما نقدرش نتواصل أو ما نقدرش إن نتعامل من غير السوشيال ميديا الوصول للمعلومة بقى أسهل كتير جدا في وجود السوشيال ميديا بس برضه هي ليها جانب تاني مظلم جدا هي هي بتأثر بشكل كبير جدا على الرأي العام شفنا السوشيال ميديا في يوم من الأيام وقع- وقعت بلاد وقعت حكومات وأثرت على الرأي العام في إنها قومت حروب السوشيال ميديا قادرة تقوم حور- حروب والأيام دي بيستخدموها يمكن في الحرب مع مع غزة إزاي بيوجهوا الناس ل... ل... لشيء معين عايزين يورونا صورة معينة كل ده استغلال السوشيال ميديا هي عملت ثورات وقلبت حكومات وعملت كل حاجة فممكن تغير الدنيا في يوم وليلة في يوم وليلة السوشيال ميديا يمكن احنا حصل معانا كده في مصر وكانت الشرارة اللي بدأت مثلا في ثورة عندنا في يوم من الأيام كان بسبب الفيسبوك فالوقت بيتم استغلالها بشكل مش مش سليم يعني طيب سهل جدا اطلع اقول لك النهارده مميزات السوشيال ميديا كل الناس كلنا عارفين السوشيال ميديا هي مفيدة ازاي ولو حد عايز يستفيد منها يعرف يستفيد بشكل كويس كلنا كلنا هن- هنعرف نستفيد منها وكلنا هنعرف نطلع منها المعلومة اللي احنا عايزين نطلعها آه، او نستفاد منها بشكل كويس او نستخدمها في حاجة كويسة بس انا مش مش جاي النهارده اقول لك آه، تستخدمها ازاي بشكل كويس لان كلنا عارفين يعني في جانب مظلم في الموضوع يا جماعه الجانب ده عامل مشاكل كبيره جدا في المجتمع بتاعنا بالذات المجتمعات ال- المسلمه العربيه ومجتمعنا المصري هنا المشاكل دي هنبدا نعددها واحده ورا التانيه كده وانا هنبدا باول مشكله وانا يا جماعه انا ما بقولش رايي هنا عشان خاطر يعني احجر على حد فيه او ان انا يكون رايي هو اللي سائد في الموضوع انا انا دي وجهه نظري و... وشايف ان في جانب مظلم كبير جدا الناس لازم تبقى واعيه ليه لان عندنا جيل صغير طالع الواحد بيشوف منهم حاجات غريبه جدا يعني آه، عايشين حياتهم على السوشيال ميديا و- والسوشيال ميديا دي هي مناخ مش ملائم جدا ان اطفال صغيرين ي- يفضلوا عايشين عليه يعني. فهنبدا باول مشكله وهي الادمان وهو مش ادمان المخدرات يعني بس انا من وجهه نظري ان هو الادمان ده اللي هتكلم عليه هو اصعب كتير جدا جدا من المخدرات الادمان ده انك تقضي وقت طويل جدا على السوشيال ميديا طب انت لما تقضي وقت طويل جدا على السوشيال ميديا ده هيقلل من مجهودك وهيقلل من تركيزك اليومي ومن انتاجك والانتاجك في اليوم ده شيء مهم جدا وانا من وجهه نظري ان مش مؤامره بس هما بيحاولوا يخلي الناس او مجتمعاتنا تنشغل بحاجات عشان ما تنتجش عشان يأثر على صحتك النفسية وعلى قواك العقلية انت لو شخص قاعد في شغلك النهاردة وبيجي وقت راحتك وقت ال rest بتاعك في الشغل او ال break ايه اول حاجة بتعملها بتمسك موبايلك وتفتحه بدل ما تريح عينيك مثلا او انك تهدي اعصابك لا انت بتفتح تتابع اخبار الناس وتتفرج على ناس وتتنمر عليها و و و و آه، انا انا شايف ان ده مش مش مش مناخ كويس م- مش دي الراحة اصلا ده مش مش ده مش معنى الراحة فده بيقلل من مجهودك جدا جدا في اليوم ومن انتاجك في اليوم ومن تركيزك في اليوم غير انه بيأثر على صحتك النفسية وعن علاقتك بالناس علاقتك بأهلك في البيت يا اخي انت لما بترجع من شغلك او حتى لو انت مش شغال وقاعد في البيت في ناس دلوقتي بقت منعزلة في أوضتها ماسكين الموبايل هم هدفهم فعلا ان هم يوصلوا الناس انها تبقى منعزلة مش عايزين مجتمعات متماسكة هو عايز شخص قاعد منعزل في البيت لا بيشوف صحابه بالنسبة له يعني قعدته مع الموبايل هي دي أحسن صحبة إنما صحبة أهله يقعد مع أهله أو إن ينزل أصحابه أو ينتج في شيء لأ هو ربطك بالموبايل شفنا حاجات مؤخرا موضوع مثلا ال reels على الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي ازاي هو بيسحلك في حاجه زي دي عشان تفضل قاعد لمده طويله في ناس تقول لك اه انا بمسك الموبايل اقلب في reels ده ممكن الاقي نفسي عديت ساعه وساعتين وانا مش واخد بالي هو فعلا ده قصده هو عايز يعمل لك كده فعلا هو عايز يوصلك للحته دي فعلا خلصنا من النقطه دي نخش على نقطه تانية وهي يعني يعني سيئه جدا يا جماعه يعني حصل بسببها مشاكل كبيره جدا جدا وناس يعني آه، اتبهدلت بسببها وهي موضوع التنمر موضوع التنمر ده ناس كتير جدا بتتعرض للاذى والتنمر آه، وبتبقى حياتهم سداح مداح لكل من هب ودب بيتكلم عليه انت ليه اصلا توصل نفسك للمرحله دي وللحته دي ليه من اول ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام حياتك موجوده على ال social media ايه ال- ايه ال- إيه الاستفاده من انك تبقى عايش حياتك كلها على ال social media اولا هتكلم عن الناس اللي بتتنمر وهرجع للحته اللي قبل دي واقول لكم هم وصلوا الناس انها تبقى قاعده على ال social media 24 ساعه عشان خاطر تتفرج على حاجات هي غصبا عنها حتى لو انت شخص سوي نفسيا انت غصبا عنك هت... في حاجه اكيد مش هتعجبك فانت هتتنمر عليها اولا التنمر ده انت ذنوب وخوض في اعراض ناس و و و و فانت هتوصل نفسك لحته مش كويسه اساسا فالناس اللي بتتعرض للاذى دي بقى عايز اقول لهم هو انت ليه حياتك انك حياتك كلها تبقى على ال social media ليه انت من يوم من اول ما بتصحى لحد ما بتنام تفصيله اكلك شربك نومك حياتك خروجك لبسك على السوشيال ميديا ما هو إن- انت اللي انت اللي رميت بنفسك في الحته دي انت ما حافظتش على كينونه بيتك ما حافظتش على حياتك على على في يا جماعه في في حاجات شخصيه الواحد ما ينفعش يطلعها للناس ما ينفعش حياتك تبقى سلاح مداح للناس يعني في خصوصيات لازم نحافظ على الخصوصيات دي ما ما- ما ما افتحش الباب واسيبه وامشي واقول للحرامي ما تيجيش تسرقني ما طبيعي ما انت خد بالاسباب بقى طيب نخش على حاجه تانية بعد كده هي النشر المعلومات المضلله ودي ما فيش اكتر منها بقى يعني نشر المعلومات المضلله برضو مش على قد إن برضو آه، اتنين بلوجرز ولا على قد اتنين ممثلين مين طلق مين ولا مين رجع لمين لا برضو ليها علاقه بسياسات سياسات دول النهارده مثلا الكيان المحتل ازاي بيصدر لشعوبنا العربيه وازاي بيصدر لاهلنا في غزه ان مصر هي السبب في اللي بيحصل وإن مصر هي السبب في عدم وصول المساعدات لأهلنا في غزة وبيحاولوا يقنعوهم بكده و... ف- فهي سياسة التوجه بقى إن هو بيوجهك لشيء معين وبيضللك لشيء معين وبيبيعها لك والناس بتشتري الفكرة إن هو بيبيع لك الهوا ده والناس بتشتري أهلنا في غزة موالاتي تواصل ما هواش أحسن حاجة فهو مجرد ما يصدر لهم الناس دي مش عايزة تفتح لكم الحدود الناس دي ما بتبعتلكوش مساعدات هو هيصدق وهيشتري فهنا نشر المعلومات المضلله دي قاد- قادره بشكل كبير جدا جدا انها توقع دول او انها آه، تكره الناس في بعضها كميه بقى الشائعات المغرضه اللي بنسمعها الفتره اللي فاتت دي و- واللي الناس مشغوله بيها واللي هم قاصدين يشغلوك بيها هو برضو مين آه، ف- اصل الفنان الفلاني طلق الفنانه الفلانيه وفي بقى خلي بالكم في آه، يعني صفحات كتير على ال social media هي مكرسه حياتها بس لحاجه واحده انها تنشر ش- تنشر شائعات مجرد نشر شائعات هو بالنسبه له ما هو حاجه مش مألوفه انا لما اسمع مثلا خبر عن واحد انا مش متوقع منه حاجه زي دي فانا هعمل boom بقى خلاص نسبه مشاهدات واضرب في السما فده جزء من ال social media نشر المعلومات المضلله وده حاجات مش صح الفكره ان دي في معناها حاجه مش صح يعني آه، يعني آه، انا مش شايف مش شايف الناس هل الناس ما بيبقاش عندها الوعي الكافي انها تبقى مفرقه بين المعلومات المضلله او الم... الاماكن دي ما بقتش كويسه او ال social media دي فيها جزء آه، بيحاولوا يوجهوا فيه الناس ان هم يبقوا مغيبين لشيء معين انا شايف ان الناس محتاجه تركز قوي في الحته دي طيب نخش بعد كده على انتهاك الخصوصيه وانتهاك الخصوصيه دي ليها جانب لوحده عايز اتكلم فيه بس عايزين نطلع لفاصل بس تنسوش ارقامنا 01427 او من خلال صفحه الفيسبوك نطلع فاصل
ومن عارف جواها ايه هو مين في الزمن ده كان باين عليه من برا الله ومن جوا يلا هنعمل ايه خبط وسمي بس بقولي كان لونها ايه لا لا لا لا لا لا لا ادونا علبة وقالوا لي فيها هتلاقي فيل والفيل جميل قالوا لي حاسب الدنيا ساقعة البس تقيل اه البس تقيل فاكر ان افندي وزبون ولقطة عشان عميل لا لا انا مش عميل لا بره عنا اللي شاغلنا ويقل منا ده مش اصيل لا مش اصيل والله يا عنا على يعمل ما كل حاجة بقى فينا إن بس احنا احنا لا ما ننامش منا لا انت الوحاسب علينا سنة لو فيها إن لا ما ننامش منا لا لو فيها إن لا ما ننامش منا لا لو فيها إن ما ننامش منا لا آه تدي صباعك يطلب دراعك ما يشبعوش ما يكافئوش ياخدك بصوت حتى الوعود طلعت فاشو الشعب ما بيرحموش ما بيتقوش ولا يعنا عليها منا ما كل حاجة بقى فينا إن بس احنا احنا لا ما ننامش منا لا انت الوحاسب علينا سنة لو فيها إن لا ما ننامش منا لا لو فيها إن لا ما ننامش منا لا لو فيها إن ما ننامش منا لا
ورجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم سكتنا واحدة على التسعينات اف ام ما تنسوش أرقام تليفوناتنا 01427 طيب نرجع لآخر حتة كنا بنتكلم فيها وهو موضوع انتهاك الخصوصية انتهاك الخصوصية ده هو أنا هتكلم فيه برضو على شقين شق ال- ال- الشخص اللي بينتهك خصوصيته واللي بيحط نفسه في الحتة دي ومحدش يجي يقول لي هو انت ليه بتتكلم عن الشخص ده ما كل واحد حر حر ده لو هو مش عايش في مجتمع في ناس سوية نفسيا وفي ناس مش سوية نفسيا وهتكلم عن الشخص نفسه اللي بي بي- يعني بيأذي الشخص اللي قدامه ليه أنا كبني آدم بينتهك خصوصيتي ما راجعش نفسي وأقول لنفسي أنا ليه حياتي الشخصية بقت مباحة للناس ليه أنا حياتي الشخصية بقت مباحة للناس هي الناس مش واخدة بالها ولا عاملة نفسها مش واخدة بالها إن حياتها بتنتهك وشخصية وحياتها الشخصية بتنتهك بتنتهك وان في خصوصيات وفي آه وفي اهل بيت لازم احافظ عليهم وفي في مجتمع لما- لازم احافظ عليه وعندي مثلا اولاد لازم اطلعهم بشكل يكونوا ناس سويه نفسيا وما تعرضوش للتنمر والناس مش عارفه عنهم كل كبيره وصغيره الناس تقريبا عامله نفسها مش واخده بالها مصر كلها بقت bloggers مصر كلها بقت influencers لما الناس كلها بقت كده يعني خلاص الشباب كله بقى فيه توجه ان هم يبقوا في الحته دي مين بقى اللي هيتابع الناس دي لما مصر كلها بقى كده مين اللي هيتابع هيت- هيتابعوا بعض يعني هيعلوا على بعض فانا يعني لازم يبقى ليها ايه لازم يبقى ليها ربط كده هم اه الدوله الايام دي عامله ضرايب وحاجات على ال... على ال social media للناس دي بس الموضوع بقى بقى موضه انت كشخص انا ليه اطلع اتاثر بيك وانا ما اعرفش عنك حاجه بالذات معلش يعني مع احترامي بس انا كلامي هنا للبنات لان البنات بيتاثروا جدا جدا بالحته دي وبيبصوا لبعض وعندهم حته ان هو لا انا عايز ابقى احسن من دي وفي اللبس وفي الشكل و و و الموضوع يا جماعه ما بقاش ان احنا نعلي على بعض احنا بنعلي على بعض في الغلط مين انا عايز افهم بجد مين اللي هيتابع الناس دي مين هيتابع الناس دي كلهم لما كلهم بقوا كده عايز اتكلم عن كام بيت بقى اتخرب في مصر بسبب ال social media بيوت كتير جدا جدا اتخربت في مصر ناس كتير جدا يعني حشرت مناخيرها في حياة ناس لحد ما جابتها الأرض أو بيتم استغلال ناس على ال social media لحد ما تجيبهم الأرض أو الدخول في خصوصيات ناس لحد ما تجيبها الأرض الناس تحشر مناخ- مناخيرها في حياتك ليه؟ ليه أنت تسيب لهم الفرصة دي؟ ليه تدخلهم بيتك؟ ليه هم قاعدين في بيتهم أنت تدخلهم بيتك؟ الناس ما تعبتش بجد الناس ما تعبتش في حاجة وقاعدة بتتفرج عليك في بيتك وأنت في بيتك من اول ما بتصحى لحد ما بتنام ناس عارفه عنك كل تفصيله انت عملت ايه في يومك واكلت ايه وشربت ايه وعيالك مين وراحوا فين وجم منين ورحت جبتهم من المدرسه وما جبت ورجعوا من المدرسه وخرجنا ورحنا وجينا ليه انا هستفاد ايه لما اشوف حاجه زي دي والناس بتستفاد ايه الناس بتستفاد ايه خلي بالكم في ناس يا جماعه والله في ناس غلابه في ناس نفوسها ضعيفه ما بتستحملش الكلام ده اول حاجه بيفكر فيها ان هو يتنمر عليك او يخش يقول لك كلمه مؤذيه او ممكن في, في قلبه شويه حقد او غل ممكن يغل عليك ويحقد عليك في حاجه ت- يعني تعرضك انت للاذى مش كل الناس سويه مش كل الناس زي بعض مش كل الناس تعرف تعمل اللي انت بتعمله مش كل الناس معاها فلوس زيك مش كل الناس واعيه ومش كل الناس متعلمه انتوا فاهمين قصدي م- مش كل الناس عندها الوعي الكافي انها تعرف تفرق او انها تعرف انها تعرف ت- يعني تقول الحمد لله او ترضى باللي مكتوب لها عشان خاطر مبقاش في حقد بينها وبين الناس فالموضوع ده خلق حالة نفسية كبيرة جدا جدا عند البنات والولاد مش بس كده أثر عليهم في حتة يعني أعتقد إن هي هي بقى شخصيتك بقى إن هي خلت عندك عدم ثقة بالنفس وأنت لو ما عندكش عدم ثقة بالنفس أنت مش هتعرف تتعامل مع بشر مش هتعرف تتعامل مع ناس مش هتعرف تبقى سوي مش هتعرف يوم ما تتجوز وتخلف تطلع ناس سوية مش هتعرف تنزل شغلك وتبقى كويس في شغلك الواحد اوقات بيقابل ناس في مصالح حكوميه او كده وتقول لك إيه ده الشخص ده الشخص ده يعني ده مخه تعبان مثلا الشخص ده مش سوي الشخص ده مش كذا الواحد بيقابل ناس في مجتمعه ده من غير اي حاجه وبيشوفهم ان هم مش كويسين فتخيل انت قاعد على ال social media وبتوري له حاجات هو مش قادر يعملها فطبيعي رد فعله هيبقى مؤذي جدا بنشوف آه، يعني بجد تعليقات وكومنتات لناس كتير جدا على ال social media ومشاهير بيخشوا يتجادلوا ويتناقشوا ويتخانقوا مع ناس انت انت بتعمل ليه كده انت اللي حطيت نفسك في الحته دي انا قلتها لك من شويه انت فاتح بابك باب شقتك وسايبه ماشي في واحد محترم هيعدي وهيسيبه يمشي في واحد تاني هيخش مع حرامي انت ليه ما انت عندك ال- عندك الناحيتين وعندك الجنبين عندك الحلو وعندك الوحش انت فتحت لنفسك الاتنين استحمل بقى الاتنين ف الناس اللي ناقمة على حياتها والناس اللي نفوسهم مش سوية انت لازم تاخد بالك منهم آه، عشان الناس دي بيبقى في الآخر بيتولد عندهم أزمة ثقة وانت مش واخد بالك وحقيقة يعني حقيقة للأسف للأسف ال social media خلقت عندنا مفيش دلوقتي أكتر من الناس ضعاف النفوس لأن انت عندك برضو في مصر هنا أو في مجتمعاتنا في طبقات كادحة عايشة حياتها طول اليوم هي بس شغل فهو بيرجع يتسلى عليك انت اخر اليوم على التيك توك ولا انستجرام ولا فيسبوك او على ال social media عامه هو بيرجع يتسلى عليك بقى انت انت ال- انت الحته الرفاهيه اللي في يومه يعني فالناس تخش تشتم آه، اي حد عايش حياته مرفهه اي حد آه، بي- بي- خارج خروجه كويسه اي واحده لبس لبس كويس ممكن تلاقي ناس تخش تعلق عليها كده يعني فهي بقت مكرسه حياتها لمراقبه الناس وان هم يدخلوا يشتموها غير كده بقى ان السوشيال ميديا والحاجات اللي انا بتكلم فيها دي خلقت شخصيات دنيا شخصيات دنيويه بس طبيعي انهم يعني الشخصيه دي هت- ما هي طبيعي هتبقى دنيويه ما هو طبيعي هينقم على حياته ما هو مش عايشها نسي بقى في ساعتها ان هو المفروض ي- يعني ينزل ويشتغل وينتج ويعامل الناس بنس- بنفوس راضيه كل دي حاجات في عقلك الباطن بتتخلق وانت مش واخد بالك فبتلاقي ناس نفسك بتعامل اي حد مثلا اعلى منك بشكل مش كويس بتلاقي نفسك انك مش عارف تركز و... وياما شفنا اتنين قاعدين جنب بعض بيتودودوا على ده وعلى دي وعلى دي لان هو مش عارف يبقى زيه مش كل الناس عندها قدرة انها تتحكم في نفسها وفي مشاعرها وفي نفسيتها وفي ردود فعلها مش كل الناس يا جماعة عندها ال- المقدرة دي في ناس غلابة في ناس مش م... في... في ناس ضعيفة بجد في ناس ما عندهاش بجد القدرة انها تعمل كده او انها تتحكم حتى في نفس في يعني في نفسيتها او في نفسها عايز اتكلم بقى عن تاثيرها على العلاقات تاثير السوشيال ميديا على العلاقات الموضوع بقى يخض الموضوع بجد بقى يخض جدا الاطفال الاطفال دلوقتي بقى يعني قاعدين على التيك توك اكتر من الكبار امال بجد لما يكبر هيعمل ايه يعني هو لما من دلوقتي قاعد على التيك توك بيعمل تيك توك وعنده account على الانستجرام وعنده account على الفيسبوك وعندهم كونتنت وعندهم محتوى بيتكلموا فيه هو لما يكبر ويبقى قدنا او اكبر مننا او شخص عنده 30 سنه أو هيعمل ايه تفتكر ده هيعمل ايه وتفتكر هو وصل لمرحله من التفكير من هو صغير من هو لسه نشء صغير بالحاجات دي لما يكبر ويجي عشان يربي طفل صغير هيربيه على على حاجه اكيد اقصى من دي لان هيبقى في وقت جيله هيبقى في حاجات اقصى درجه من دي أو اكثر عنفا من دي فانتوا متخيلين احنا في تطور عامل ازاي النهارده بنشوف السوشيال ميديا فيها تطور كبير جدا جدا جدا وازاي هو مصدر جذب لناس كتير جدا والاطفال قبل الكبار يمكن في اطفال النهارده بتعلم اهلها اللي ازاي تتعامل مع السوشيال ميديا حابب افكركم بارقام تليفوناتنا 01000 427 894 نطلع لفاصل بعد الفاصل نكمل كلامنا
السكة شمال في شمال واليمين اختفى هلف ادينا الايام خدنا ضعفنا امشيها مظبوط تاخد اكبر خازوق امشيها معوج ارفعوك لفوق اوعك تسألني ماذا ومن اين لك هذا خد لك شوبي وازازة وابعد عن السياسة نام وبلاش غلاسة دي مواضيع صعبة وحساسة وانت مالكش عزة اخرك دمعة وجنازة الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان واحنا لغتني تاني وقعت في كلامي السكة قدامي شمال في شمال الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان واحنا لغتني تاني وقعت في كلامي السكة قدامي شمال في شمال ناس سارقنا وعاملين منا اللي صابغ شعره واللي عامله حنة عواجيز وسايقنا في الحيطة ملبسنا موتور خربان من غير ما انا في لو انت غلوب هتشيل فيها قبة حقوقك اشطبها وعاد تطلبها امشي جنب الحيطة واوعى تعمل زيطة احفر حفرة غويطة وادفن راسك فيها الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان واحنا غني تاني وقعت في كلامي السكة قدامي شمال في شمال الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان واحنا غني تاني وقعت في كلامي السكة قدامي شمال في شمال
ورجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم سكتنا واحدة على تسعينات اف ام طيب عايز افكركم مره تانية بارقام تليفوناتنا 01427 894 او من خلال رسائل ال- ال live فيسبوك طيب عايزين نتكلم على تأثير العلاقات اللي احنا كنا بنتكلم فيها ونرجع للحتة بتاعت الأطفال و- ونتكلم فيها عن ال... ازاي احنا نربيهم او ازاي احنا نخلق لهم جو تاني بعيد عن السوشيال ميديا ما ينفعش يعني انا عارف ان هو بينزل المدرسة او بينزل يشوف من زمايله ازاي بيتعاملوا او ازاي حياتهم بقت على السوشيال ميديا برضه ان انا ما بقولكش امنعه بس بقولك ان انت لازم تخلق له جو تاني بعيدا عن السوشيال ميديا يتعلم منه لازم يبقى عنده مصدر تاني يشوف منه عشان الوعي يا جماعة أنا ما ينفعش أخد مصدري كامل وحياتي كلها وشخصيتي كاملة تتكون من السوشيال ميديا أنا ما ينفعش أخلي طفل لسه في بداية حياته أول معلومة بيت- بيتلقاها أول معلومة بياخدها بياخدها من السوشيال ميديا تلات أرباعها ممكن يبقى غلط لأن أنت أنت سايبه على التيك توك برضه أنت مش سايبه في مكان يعني آه، في ال- في المسجد يعني لا أنت سايبه في مكان تلات أرباع اللي فيه ممكن يتقال غلط ممكن يشوف مناظر غلط كترة فرجته على حاجات مش كويسة هتخلق عنده إن ده عادي يعني هو ده العادي هو ده الطبيعي وده في وعيه حاجة مش كويسة أنت لو سبته ل- لده هو هيبقى عنده كلمة ده عادي ده عادي هتسمع الكلمة دي كتير جدا ما أنا أصحابي بيعملوا كذا هترجع عشان تغيره في وقت من الأوقات مش هتعرف هو خلاص هو أول صورة ذهنية في دماغه شافها على السوشيال ميديا مش هيعرف يغيرها ولا هتعرف أنت تغيره يعني أنا عارف أنا عايز بس أأكد على الحتة دي هو لما يكبر بجد انت هتتعامل معاه ازاي ومتوقع منه ايه ابنك او بنتك لو ما سمعلكش في البيت او هو حاليا لو هو عايش على السوشيال ميديا هو تلات ارباع تركيزه على السوشيال ميديا تلات ارباع تركيزه مش معاك هو هو ليه, ليه تركيزه هيبقى معاك اصلا انت انت انت اديته محتوى كامل في ايده يشوف فيه كل حاجه هيسمع لك انت ليه بتاع ايه ان شاء الله عشان يسمع لك يعني ابنك النهارده هيركز معاك انت ولا هيركز مع ام خالد ما هو هيركز معاك يركز مع ام خالد ام خالد وخالد ابنها وبياكل ايه وتقعد تهشتك فيه وبيشوف الدلع بعينه طب ما هو هو مش بعيد يكون متغاظ من ان ام خالد بت بتدلع خالد ع- عادي جدا على فكره على فكره ممكن يبقى اطفال عندهم مشكله مثلا من ام خالد بت... ان هم متغاظين جدا من خالد ان خالد بيتدلع وانا ما بتدلعش والله ده بجد مش مش ضحك يعني ولا هزار يعني فانت خ- خلقت عنده او انت اللي حطيته في الحته دي مش هو اللي حط نفسه انت اللي سبت له المجال دي ده هياخدني بقى الحته كده بقى يا جماعه يعني عايز اتكلم آه، في الاخر فيها يعني عايز اقول لكم حافظوا على اهل بيتكم يعني انت مالكش غير بيتك واهل بيتك ولو عندك اولاد فانت مالكش غيرهم ما تخليش في يوم من الايام مراتك او عيالك هم المحتوى السفيه اللي تكون عليه عيشتك هو هيطين عيشتك ده بجد والله المحتوى ده هيطين عيشتك اولا هتطلع ناس مش سويه هيبقى الناس كلها حشره مناخيرها في اهلك وفي بيتك وفي تفاصيل يومك وهتدخل نفسك في مشاكل كبيره جدا جدا انا عايز اعرف ازاي اللي بيعمل كده بيبقى سايب اهل بيته يبقى هم المحتوى هتسيب هتسيبهم لناس هيقللوا من كرامتهم ومن حيائهم وهتقلل كتير جدا جدا من حرمة بيتك بيتك مش هيطلع كويس بيتك وعيالك يعني فلو هديك نصيحة في الآخر خالص قبل ما نختم حلقتنا هقول لكم ابعدوا عن المزيفين ال- في ناس مزيفة ابعدوا عن المزيفين يا جماعة المزيفين موجودين كتير جدا في مجتمعنا الأيام دي ابعدوا عنهم لأن مش دول الناس اللي أنت ينفع تنبهر بيهم ما تنبهرش بأشخاص السوشيال ميديا ما ينفعش تكون هي شخصيتك أو هي اللي تكون شخصيتك ولا ينفع تكتسب منها شخصيتك ولا ينفع تخرج منها جيل يكتسب شخصيته من على السوشيال ميديا فما تنبهروش عشان خاطري بأشخاص عود ح- حياتك وعود عيالك وعود بيتك على محتوى تاني أو وديهم في سكة تانية بعيد عن السوشيال ميديا دي آخر حاجة حابب أنصح بيها الناس ما تنبهروش بأشخاص خلصت حلقتنا النهاردة كان نفسي أقعد معاكم أكتر من كده انبسطت جدا جدا جدا معاكم أشوفكم في الحلقة الجاية الأسبوع الجاي زي النهاردة السلام عليكم